أعمالنا من يهد سنة والأمم إبراهيم وعلى إبراهيم في العالم مجيد إنك حميد مجيد فلا جفاق من صمام الله محمد ابن إسخاري رحمه الله قال الإمام رحمه الله تعالى حد الإمام المكي بن إمام قال أخبرنا عبد الله بن سعيد يعني بهم هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ قال البخاري رحمه الله وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما مثله أي بنفس المتن السابق الذي رواه المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند وكنت ذكرت في مرة سابقة أن الإسناد الثاني الذي رواه البخاري لهذا الحديث معلق وهو الإسناد الذي قال فيه البخاري وقال عباس العنبري عباس العنبري هو عباس ابن عبد العظيم العنبري وهو من أواسط شيوخ البخاري قلت إن هذا الحديث معلق وذكرت تعريف المعلق قبل ذلك وهو ما سقط من مبدأ إسناده راو أو اثنان أو ثلاثة أو الإسناد كله بشرط التوالي حتى يصل الإسناد إلى قائل المتن قائل المتن ده سواء كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان الصحابي أو كان التابعي المهم آخر آه يعني واسطة في الإسناد التي قالت الكلام دي اللي هو إيه اللي هو آخر إسناد من أعلى احنا طبعا ذكرنا قبل ذلك ان مبدأ الإسناد دائما يكون إيه دائما مبدأ الإسناد يكون من أسفل من عند البخاري وأعلى الإسناد أو آخر الإسناد يكون من عند الصحابي خلاص كده عشان بس إيه يعني ما يحصلش نوع من الارتباك إذا ذكرنا بعض الأنواع الأخرى التي تشبه الحديث المعلق أه سألني كثيرون ولا شك أن هذا السؤال يتردد في أذهان كثيرين ممن لم يسألوه أو ممن لم يستطيع الوصول إلي أه الحديث المعلق أه الذي سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر ضعيف لأن المعلق ده ضد الاتصال الحديث صحيح له شروط خمسة له شروط خمسة أنا كنت الحقيقة عايز أكتبها لكن إيه يعني آه ما خطر ببالي أن أكتبها فأنا أذكرها ويا ريت الإخوة آه الذين والأخوات الذين يتابعونني يكتبون آه شروط الحديث الصحيح لا يحكم على حديث بالصحة إلا إذا استوفى شروطا خمسة قبل ما تقول الكلمة البسيطة السهلة دي إسناده صحيح لازم يبذل الباحث مجهودا كبيرا مضنيا حتى يحكم على الحديث بالصح لازم يتوفر في الإسناد خمسة شروط الشرط الأول اتصال السند ده الشرط الأول الشرط الثاني عدالة الرواة الشرط الثالث ضبط الرواة الشرط الرابع عدم الشذوذ الشرط الخامس عدم العلة يبقى أنا عندي اتصال السند عدالة الرواة ضبط الرواة عدم الشذوذ عدم العلة أنا عارف الكلام ده مبهم بالنسبة لكثيرين لكن مع الوقت إن شاء الله هنوضح المسألة دي العلماء بقى جمعوا الشروط الخمسة دي في جملة لما يسأل أي إنسان اذكر لي شروط الحديث الصحيح يقول الآتي الذي ذكره العلماء هو ما اتصل سنده ما اتصل سنده أي اتصال السند أهو أول شرط بنقل العدل الضابط العدل أهو أدي عدالة الرواة الضابط اللي هو ضبط الرواة عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة يبقى تعريف الحديث صحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه أي إلى منتهى الإسناد ومنتهى الإسناد لا يشترط أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بل إلى منتهاه سواء كان منتهى الإسناد هو الرسول عليه الصلاة والسلام أو كان الصحابي رضي الله عنه أو كان التابعي إلى منتهى الإسناد خلاص سواء كان مرفوعا أو مقطوعا أو موقوفا هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة ده من ناحية الايه تعريف الحديث الصحيح السيوطي رحمه الله عرف الحديث ده في الألفية بتاعته الألفية دي عبارة عن إيه شعر ذكر فيه علم الحديث كله يقول السيوطي بقى إيه حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا ادي تعريف حديث صحيح حد الصحيح مسند بوصله ادي اتصال السند اهو بنقل عدل عدالة الرواة ضابط ضبط الرواة عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا أي لا يكون شاذا ولا يكون معللا خلينا في أول شرط اللي هو يعنينا في هذه الحلقة أو يعنينا في هذا الكلام أنا يعني بدأت سخن قوي وبعلم المصطلح بس إيه يعني ببتدي على طول وأنت نشاط وأنت نشيط ومقبل يعني على الحلقة أو ما أديك الحاجة الصعبة وبعدين في الآخر خالص قبل ما تكل وتمل مني أو ما أديك شوية إيه حاجات تتعلق بالمتن يعني آه احنا قلنا الشروط خمسة احنا هنسيب الأربعة هناخد أول شرط اللي هو اتصال الإيه؟ اتصال السند طب الحديث المعلق الحديث المعلق احنا قلنا يسقط منه راوي في الأول يبقى الإسناد بقى متصل ولا بقى منقطع يبقى الإسناد صار منقطعا طب إزاي بقى يبقى صحيح البخاري اللي العلماء يقولون هو صح كلام بعد كتاب الله واللي كل الاحاديث صحيح البخاري صحيحه ازاي بقى يبقى في حديث معلق والحديث المعلق يكون ضعيفا يبقى على كده الناس اللي بتدعي ان صحيح البخاري فيه احاديث ضعيفه عندهم حق ده يبقى مقتضى التعريف اللي احنا قلناه يبقى الامام البخاري لماذا يعلق اولا ليه بيجيب ليه بيعلق الحديث وايه انواع التعاليق في الصحيح وهل التعاليق الموجودة في البخاري ضعيفة دي ثلاث أسئلة احنا ان شاء الله هنجاوب عنها النهاردة ويبقى ده هي دي حصة المصطلح النهاردة زي ما قلت لكم يعني في كل مرة سأذكر شيئا من القاعدة لأن أنا لو حبيت أتكلم عن الحديث المعلق وأستوفي الحديث المعلق ممكن أخد حلقة وحلقتين وثلاثة وهنقلبها من أولها لآخرها مصطلح ودي طبعا مسألة تعتبر إيه ثقيلة بالنسبة لكثير من الناس وإن كان والحمد لله المكالمات التي تأتيني والرسائل التي تأتيني تبشر بخير كبير وإن الجماهير مقبلة على علم الحديث يعني في امرأة من أرحامي اللي هم بصمجي بصمجيات يعني عرفوش أي حاجة في أي حاجة مبسوطة جدا بعلم الحديث وتقول لي أنا فهمت يعني إيه الحديث المعلق فأنا بعتبر يعني ال ال ال هذه المرأة من أرحامي أعتبرها مقياسا لكل الناس لأن آخر حاجة كانت تخطر على بالي أن هذه المرأة وأمثالها اللي هم ما لهمش أي علاقة بعلم الحديث ممكن تفهم حاجة في علم الحديث فالحمد لله رب العالمين على ما وفق وسدد فإحنا بقى عندنا ثلاث أسئلة اهو هنتكلم بس الحل المرة دي بقى هنتكلم عن المعلق عند البخاري قبل كده اتكلمنا عن المعلق عموما عن تعريف المعلق بصفة عامة هنتكلم عن الحديث المعلق عند الإمام البخاري وده برضه مفتاح من مفاتيح فهم كتاب صحيح البخاري رحمة الله عليه آه الإمام البخاري أولا لماذا يعلق لماذا يحذف آه بعض الإسناد وأنواع الحذف عند البخاري شكلها إيه الأول نجاوب لماذا يعلق البخاري الإمام البخاري رحمه الله إذا علق فإنما يعلق إما عن شيوخه وإما عن شيوخ شيوخه وإما عن شيوخ شيوخ شيوخه وإما عن التابعين وإما عن الصحابي وأحيانا يحذف الصحابي الحافظ ابن حجر العسقلاني إمام الحديث في زمانه وحافظ القرن في هذا الوقت له كتاب اسمه تغليق التعليق تغليق التعليق طب احنا بقى هي نبص على السبورة عشان نفهم يعني ايه تغليق التعليق دلوقتي اه احنا عندنا ده سند اهو البخاري اهو وبعدين الواسطة دي محذوفة عند البخاري ويروي البخاري الحديث معلقا عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة روى بهذا الإسناد المعلق عدة أحاديث هنذكر بعضها الآن إحنا مثلنا بقى لكل طبقة من طبقات الإسناد بالمسافة دي دي مغلقة ولا لا مغلقة ولذلك أنا أنا يعني مخطط عليها ومسودها أهو عشان تبان يعني مغلقة يعني يعني مليانة يعني فيها راوي الطبقة دي الحتة دي فيها أبو هريرة ودي فيها الأعرج ودي فيها جعفر بن الربيعة ودي فيها الليث ابن سعد خلاص وحطيت قبالها الايه نفس العمود ده اهو بس ابيض من جوه ابيض من جوه ليه لاننا لو حذفنا ادي البخاري شيخ البخاري مش موجود كده حذفناه خلاص هيتبقى الليث بن سعد اهو جعفر بن ربيعة الاعرج ابو هريرة اللي هنحذفه يبقى اسمنا بيضنا مكانه بيضنا ايه مكانه حذفنا بقى الليث بن سعد بيضنا مكانه اهو ده مكانه ابيض طب حذفنا جعفر بن ربيعة برضه بيضنا مكانه اهو تمام حذفنا الاعرج من الاسناد ما احنا بنقول الحديث المعلق ان احنا نقعد نحذف ايه من اول الاسناد نحذف الواسطه شيخ البخاري شيخ شيخه ونفضل نحذف نحذف نحذف أهو. كل ما نحذف راوي هنبيض مكانه اهو وده الاعرج يبقى ده الاسناد ده معلق ولا لا معلق اهو وممكن نحذف كمان ذكر الصحابي يبقى كده الاسناد ما فيش اسناد اهو يبقى البخاري هيقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام الحافظ ابن حجر جعل المعلقات دي اللي هي اللي هي البياضات دي فغلقها غلقها يعني ايه يعني قام مرجع الرواة تاني قام جايبهم تاني غلقها يعني ملاها كده تمام يبقى احنا كده ده اسمه اسمه ايه اسمه بياض اهو فغلق الحافظ غلق المسافات البيضاء اللي هي الحذف ده كله غلقه فصار الاسناد ايه صار الاسناد مذكورا بعد ان لم يكن مذكورا اهو ده كله اسمه معلق اهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طب فين الاسناد هو الاسناد الحديث ما طارش كده في الهواء وجالك لازم فيه وسائط الوسائط ايه اللي هي دي قال لك ايه غلقنا هذا هذه البياضات كلها مرة أخرى وهذا التغليق معناه ان احنا رجعنا الاسناد والتغليق اللي انت شايفه اللي انا ايه مظلل عليه بالايه بال- بال- بال- بالسواد ده تمام الحافظ ابن حجر العسقلاني له كتاب اسمه تغليق التعليق كل معلقات البخاري التي آه، حذف البخاري جزءا من الاسناد سواء كان آه، عن شيخه او كان عن شيخ شيخه فصاعدا ال- ال- الحافظ ابن حجر آه، جاب الاسانيد اللي البخاري حذفها مما يدل على ان الاسانيد موجوده طب لماذا يعلق البخاري البخاري اسم الكتاب بتاعه ايه اسمه الجامع الصحيح المختصر المختصر فالبخاري أراد أن لا يعظم حجم الكتاب لأن كل آه، م- معلقات البخاري آه، كل م- لو وصلها البخاري لجاء منها مجلد على الأقل لأن البخاري آه، المواضع التي علق فيها 1341 موضعا في الصحيح 1300 آه، وع- 1341 موضعا بخلاف مسلم مسلم المعلقات في صحيح مسلم 14 موضعا فقط قد تزيد موضعا أو موضعين يعني أقصى م- آه، معلقات آه، أقصى رقم لمعلقات مسلم 16 مثلا 16 م- موضعا فقط البخاري 1341 موضعا علق البخاري فيه ال- ال- ال- ال- المتون أو علق الأسانيد فعلشان البخاري بقى يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان هيطول الكتاب فأراد البخاري ألا يعظم حجم الكتاب فجعل المعلقات فجعل هذه المواضع واختصر بعض إسنادها وطبعا في أسباب أخرى جعلت البخاري يعلق بس أنا مش عايز أحط كل الأسباب مرة واحدة عشان أنت ما تنساش أو ما تزهقش مني لكن في كل مرة إذا جت مناسبة لأن هيمر بينا في هذا الكتاب معلقات كثيرة للبخاري فكل ما يجي معلق نذكر بالحديث المعلق ونضيف معلومة جديدة يبقى أنت كده إيه لم تمل وفي نفس الوقت إيه نستطيع إن إحنا نستوعب كل ما يقال بالحديث المعلق البخاري آه، إما يعلق عن شيخه زي الحديث اللي احنا بنشرحه دلوقتي حديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ روى الحديث أولا بإسناد الموصول إسناد الموصول هو قال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الحديث بعد الإسناد الموصول ده آه، قال وقال عباس العنبري واحنا قلنا عباس ده من ايه من اواسط شيوخ البخاري واحد يقول لي طيب يعني كان ايه اللي هيجرى يعني طالما انت بتقول لي البخاري ومرضاش يعني يذكر الاسانيد عشان ما ي- حجم الكتاب ما يكبرش طب ده عباس العنبري يعني بص على اللوحه اهو عباس العنبري ده اهو ده شيخ البخاري كان هيحصل ايه يعني لو البخاري شال كلمة قال وقال حدثنا ايه اللي يحصل الكتاب يعني ما هو كلمة ما كان كلمة وده ينقض الكلام اللي انت بتقوله من شوية ان البخاري انما يعلق عشان ما يح- ما يكبرش حجم الكتاب فكان ايه هيحصل يعني قال شيلها وحط حدثنا ما زادش حاجة فانت فهمنا بقى القصة بتاعت القصة بتاع شيوخ البخاري لماذا يعلق انا جبت ثلاث اسانيد الحقيقة اهو على سبيل المثال يعني الاسناد الاولاني اللي هو اسناد الحديث اللي احنا بنشرحه وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما الحديث الثاني الإمام البخاري رحمة الله عليه رواه في ثلاث مواضع رواه في كتاب الزكاة ورواه في كتاب صفة إبليس ورواه في كتاب فضائل القرآن اللي هو وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو ثنى عوف ابن أبي جميلة الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وساق حديث الجني تعرفين حديث الجني اللي هو إيه اللي حديث أبي هريرة لما قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر الصدقة بزكاة رمضان يعني وبعدين ال- ال- الزكاة كلها كانت مجتمعة في مكان وقال لأبو هريرة احرس الإيه احرس الزكاة دي فبينما أبو هريرة رضي الله عنه جالس بالليل آه، لقى واحد كده بيتسحب من ورا ال- ال- التمر يعني وعمال ايه يحثو التمره في حجره بيملى حجره بالتمر فابو هريره مسكه وقال له ايه لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد يشتكي له من البلاء والفاقه والحاجه وانا فقير ومحتاج وعندي عيال والكلام ده فرق له قلب ابي هريره ورحمه فايه تركه بعد ما اخذ عليه العهد والمواثيق اللي ما عادش يعمل العمليه دي تاني لما اصبح ابو هريره رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة قال يا رسول الله شكى حاجة, حاجة شديدة وعيالا وفقرا وأقسم أنه لن يعود قال كذبك وسيعود في المرة في الليلة الثانية برضه أبو هريرة رضي الله عنه جالس فإذا بإيه الراجل برضه بيتسحب وعاملين بيطاف الحجر وبتاع والكلام ده مسكه فبرضه شكى حاجة عياله وفقرا شديدا والكلام ده وبتاع وأقسم أنه لن يعود فرحمه أبو هريرة وتركه يمضي فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا أبا هريرة ما فعل صاحبك البارحة قال رسول الله شكى حاجة عياله أنه لن يعود قال كذبك إيه وسيعود في الليلة الثالثة بقى أبو هريرة رآه إيه برضه إيه أتى على ال- الجرين اللي هو الجرن يعني اللي فيه البلاء وعمال يحسب تمرة في حجري قال له بقى المرة دي لن أدعك أبدا تمر ولا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ألا أعلمك شيئا وتتركني آه قال بلى قال إذا إيه أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح فاغتبط أبو هريرة رضي الله عنه بهذه الفائدة وإيه وترك هذا الرجل ينبت فلما أصبح أبو هريرة رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة قال يا رسول الله قال لي كذا وكذا وكذا فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة صدقك وهو كذوب يعني هو صدقك في, ال- في هذه المسألة لكن هو أصلا كذاب أتدري من تكلم منذ ثلاث يا أبا هريرة ذاك شيطان ده الحديث ده الإمام البخاري رواه في ثلاثة مواضع من صحيح رواه في كتاب آه، الزكاة ورواه في كتاب صفة إبليس ورواه في كتاب فضائل القرآن في في المواضع الثلاثة البخاري يقول فيها وقال عثمان ابن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة زي ما قلت لكم كده آه، الموضع الثالث اللي أنا اخترته لكم آه، برضه عشان أبينه قال إيه البخاري فيه قال وقال هشام بن عمار حدثنا طبعا سندي اختصار حدثنا عند المحدثين ها يعني برضه ايه نظام اختزال كده عشان ايه برضه يقلل الحبر ويقلل الوقت والورق والكلام ده وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد ده ابن جابر يعني سنة عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق إيه وساق الحديث المشهور في تحريم الموسيقى ها تحريم الموسيقى اللي هو حديث آه النبي عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى الحر اللي هو الفرج يعني يستحلون الزنا الحرى والحرير والخمر والمعازف ال- ال- الشيوخ ال- ال- الثلاثة دول اللي البخاري علق عنهم دول من مشايخ البخاري عباس العنبري من مشايخ البخاري عثمان بن الهيثم من مشايخ البخاري هشام بن عمار من مشايخ البخاري قال لا. طب ما البخاري بدل زي ما قلت لكم اهو بدل ما قال قال قال قال طب ايه حدثنا حدثنا حدثنا ويبقى الاسناد موصول ونخلص من القصه ديت فلماذا يعلق البخاري عن شيوخه اه يعلق البخاري عن شيوخه لثلاثة أسباب خلي بالك من الكلام الغالي ده علشان الجماعة الجهلة اللي ما يعرفوش حتى يقروا إسناد في صحيح البخاري وعمالين يعترضوا كده بالصدر والدفع بالصدر يقول لك البخاري في حديث موضوعة والبخاري في حديث مكذوبة ما يعرفش يقرأ إسناد ولا متن فضلا عن إنه يفهم يعني أنا بقى أبين لكم بقى كل مرة أبين لكم مفتاح نديكم مفتاح مفتاح البخاري البخاري إذا علق الإسناد عن شيوخه يعلق لثلاثة أسباب السبب الأول إما أنه لم يسمعه من شيخه وإما أنه سمعه من شيخه وشك فيه وإما أنه سمعه من شيخه في المذاكرة فما أحب أن يسوقه مثاق الأصل كأنه جالس في مجلس تحديث وشيخه اللي بيقول حدثنا فلان عن فلان وهو بيتلقى عن شيخه لا ده هم قاعد مع شيخه وعمالين يتذاكروا بيتناظروا يعني فشيخه ممكن ايه شيخه ممكن يقول له هذا ال- الحديث فيأخذه البخاري منه في المذاكرة مش أخذه في حلقة التحديث لا يبقى البخاري إذا علق عن شيوخه يعلق لسبب من الأسباب دي إما يكون ما سمعوش من ال- شيخه وإما يكون سمعه وشك أسمعه أم لا فاحترز ولم يجزم بلفظة السماع حدثنا وإما أن يكون سمعه منه في الإيه؟ في المذاكرة طبعا الجماعة اللي هم دارسين حديث ممكن يقول في الحتة الأولى أنا ه- سأورد بس الاعتراض بس مش ه- مش هجاوب عليه لأن لو جاوبنا عليه هناخد الحلقة كلها والناس هتزهق مني لكن أنا إيه هقوله هقول ال ال ال ال الاعتراض اللي ممكن يورده بعض ال الذين يفهمون في علم الحديث وهجاوب عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن أحيانا الله عز وجل وجمعني بكم بإذن الله تعالى يقول لك إذا كان البخاري لم يسمع هذا من شيخه ورواه عنه يبقى مدلس يبقى مدلس فهل أنت بتتهم البخاري بالتدليس؟ أقول لك لا وحاشا البخاري صح التدليس لا يقدح في الراوي إنما يقدح في الرواية ها خلي بالك لأن ساعات يجي مثلا إمام كبير قوي يقول لك مدلس زي الحسن البصري من العلماء يقول لك الحسن البصري مدلس يقول لك الحسن البصري الزاهد العابد ده الإمام الورع التقي مدلس فنقول لك التدليس يقدح في الرواية ولا يقدح في الراوي خلي بالك من المسألة دي فنقول لك لا البخاري مش مدلس ودي إن شاء الله هنجاوب عنها فيما بعد بس أنا مش عايز أكتر يعني في ال- حصة المصطلح عندي لأن احنا خدنا تقريبا قرابة نص ساعة في المصطلح فأنا قدامي بتاع إيه كمان خمس دقايق أو عشر دقايق بالكثير خالص وهنقلب إن شاء الله آه، على الإيه على الكلام المفهوم يعني يبقى البخاري رحمة الله عليه مش قصة ده حدثنا مش قصة ده ايه شيل قال واكتب حدثنا لا يبقى هذا النوع من معلقات البخاري مش داخل في الكلام اللي انا قلته اللي هو ايه اراد البخاري الا يعظم حجم الكتاب لا انما اللي داخل في آه، آه، الكلام بتاعي السند اللي تحت ده الاسناد ده اللي هو بيقول البخاري طبعا البخاري روى بهذا الاسناد المعلق ها اكثر من آه، يعني آه، موضع في الصحيح انا اخترت لكم موضعين يعني جم على بالي كده وانا بكتب السبوره دي آه، بي- البخاري بيقول والحديث ده البخاري رواه شوف في كم موضع في كتاب الزكاه وكتاب البيوع وكتاب الكفاله والاستقراض واللقطه والشروط والاستئذان يبقى روى البخاري ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه روى البخاري هذا الحديث في سبعة مواضع من صحيحه لأن كل موضع البخاري يورد الحديث ده فيه فيه فائدة فقهية تختلف عن الفائدة التانية الحديث ده اللي هو إيه البخاري بيقول وقال الليث الليث ده اللي هو ابن سعد المصري إمام المصريين كما كان مالك رحمه الله آه، إمام المدينة آه، قال حدثني جعفر بن ربيعة عن الأعرج والأعرج ده إيه لقب واسمه عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه وساق بهذا الحديث بهذا الإسناد حديث الإيه ال- الخشبة صاحب الخشبة والحديث ده أعتقد أن- أن كثيرين منكم يعرفونه لكن لا بأس أن أذكر يعني به سريعا وهو الحديث آه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسلف رجل من رجل ألف دينار فقال أتني بشهيد قال كفى بالله شهيدا أتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت واداله الألف دينار على موعد معلوم يعني تسد الدين ده في الموعد الفلاني الرجل اللي أخذ الدين أخذ الدين وقعد يتاجر في البحر والكلام ده ربنا عز وجل ربحه وكسب المهم جاء وقع الموعد المعلوم علشان خاطر يسد الدين وكان بين الدائن والمدين بحر في هذا اليوم هبت ريح عاصف والامواج بقت زي الجبال والبتاع الراجل واقف معاه الفلوس عايز يروح يقضي دينه ومش لاقي مركب يركب فيه الراجل صاحب الدين واقف على الشط التاني مستني صاحبه على حسب ما اتفقوا المهم ايه ما عرفوش يوصلوا لبعض الراجل ال- المدين اللي معاه الفلوس طب يعمل ايه هيساء به الظن ده ده انا قلت له كفى بالله كفيله لو انا ما رحتلوش في الموعد هيقول كلني ضحك عليا فالمهم آه، تفتق ذهنه عن شيء ايماني محض جاب خشبة نقر الخشبة عمل فيها نقرة كده جاب سرة بألف دينار وكتب فيها خطابا منه إلى صاحبه وقال له إن أنا حاولت إن أنا أوصل لك بس ما لقيتش ولا سفينة فأنا استودعت هذا المال الذي جعلته كفيلا ووكيلا وفعلا حط الإيه السرة في ال- الخشبة ومسمر الخشبة دي ونظر إلى السماء وقال رب جعلتك كفيلا وكيلا فأوصل هذا الدين إلى صاحبه وقذف به بالخشبات في البحر البحر بلع الخشبة لكن ايه فضلت خشبه ماشيه ماشيه ماشيه لحد ما وقفت قدام صاحبنا صاحب الدين اللي واقف على الشط التاني ينتظر لما يأس بقى ان ايه صاحبه يجي لقى خشبه بتلعب قدامه في الميه كده فقال لك اخدها يعني لا مال ولا ولا, ولا خشبه اخدت اتدفى بيها فلما اخذها قال لهم هاتوا الشاكوش هاتوا الادوم ضربها ضربتين كده واذا بسره ايه تنزل فتح السره لقى الالف دينار ووجد ايه كتابا منه من صاحبه اليه ان انا حاولت اجي لك وبتاع والكلام ده ما عرفتش يعني كل ده وصاحب الدين مستني مركب عشان يلاقي مركب يركب يودي الدين لصاحبه لان ما ينفعش ان هو يقول له والله بعت لك ال- ال- الفلوس في الميه هو ما اعرفش سمك القرش كلها ولا لا لا ما ينفعش ايه قضاء الايه قضاء الديون بالنظام ده. اخذ 1000 دينار اخرى لقى مركب اول مركب تبتدي تمشي بقى بعد ما هدت الايه الرياح والامواج بقت يعني طيبه و- وتمام ركب الايه السفينه وراح لص- وذهب الى صاحبه فقال والله هذا اول مركب اجده اتفضل ادي الايه 1000 دينار بتاعتك ما قالوش بقى رميت خشبه وما خشباش والكلام ده المهم فقال له صاحبه هل ارسلت الي شيئا قال اقول لك هذا اول مركب ما رضاش يقول له برضه لان هو تصرف تصرفا ايمانيا فحب اذا كانت ضاعت وبلعها الايه الموج تبقى حاجه بينه وبين ربنا بقى فقال هل ارسلت الي شيئا قال هذا اول مركب فقال له الرجل اذهب راشدا او ارجع راشدا فقد ادى عنك وكيله سبحانه وتعالى في صحيح ابن حبان يقول أبو هريرة رضي الله عنه فلقد رأيتنا نتمارى وتتعالى أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه أيهما أشد إيمانا من صاحبه يعني الذي قذف بالخشفات البحر وجعل الله شهيدا وكيلا ولا الذي لم يجحد المال وقال له لا أنا ما وصلنيش حاجة وما خدش حاجة هي دي ال ال بهذا الإسناد روى البخاري رحمه الله تعالى هذا الإيه هذا الحديث الإسناد الثاني أو الحديث الثاني اللي البخاري روى به ب- ب- روى يعني الإسناد الثاني بهذا الإسناد ها اللي هو رواه البخاري في كتاب العمل في الصلاة وروى برضو حديث برضو إيه الليث ابن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة وذكر قصة جريج طبعا قصة جريج أنا مش هقولها لأنكم عارفينها كلها كلكم عارفينها يا جريج أجبني وبتاع والحدوتة دي آه، هل البخاري أدرك الليث بن سعد؟ لا طبعا ما أدرك الليث بن سعد إنما يروي عن الليث بواسطة البخاري له شيوخ وصلوه إلى الليث عندك مثلا عبد الله بن صالح كاتب الليث نفسه عندنا آدم بن أبي إياس عبد أحمد بن عبد الله بن يونس عندنا قتيبة بن سعيد عندنا عمرو بن خالد الحراني ها وعندنا ناس إيه آخرون يحيى بن عبد الله بن وكير مثلا كل دول من مشايخ البخاري ومن تلامذة الليث يعني البخاري عشان يصل للليث مرة يقول حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي مثلا وهو يروي عن التنيسي كثيرا أكثر واحد يمكن وصل البخاري إلى الليث بن سعد هو عبد الله بن يوسف التنيسي وعندنا آه، قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني وعندنا عمرو بن خالد البخاري يقول عن أي واحد يقول حدثني آه، عمرو بن خالد آه، حدثنا الليث حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي حدثنا الليث حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث اذا البخاري يصل الى الليث براو واحد اللي هو شيخه يعني فالبخاري لم يدرك الليث فمثل هذا او ممكن البخاري يعمل حاجه كمان يعني بص هنا على اللوحه ادي البخاري اهو ده الاسناد اللي انا بمثل لك بيه ادي البخاري ادي شيخ البخاري انا عامل علامه استفهام اشاره الى سقوط شيخ البخاري اهو اهو ادي شيخ البخاري يبقى البخاري ليس واسطة ده اسمه معلق اهو زي ما احنا اتفقنا في تعريف المعلق خلاص هنحذف ده كده البخاري يقول وقال جعفر بن ربيعة يبقى حذف واسطة واثنين وساعات يشيل جعفر ويقول لك قال الأعرج وساعات يشيل الأعرج ويقول لك قال أبو هريرة طب ما البخاري معروف إن له إسناد من هنا لأبي هريرة فهو لو قعد كل معلق 1341 موضع علق فيه البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان زي ما قلت لك على الأقل هيجي مجلد يبقى الحامل للبخاري في التعليق ليس عن شيوخه لأن شيوخ البخاري احنا قلنا ال- البحث في شيوخ البخاري لا في غير شيوخ البخاري بقى شيوخ شيوخه فصاعدا ان هو البخاري لماذا يعلق حتى لا يعظم حجم الايه حجم الكتاب طيب نرجع للسؤال البخاري اتفقنا ان الحديث المعلق ضعيف ليه لان ايه لان فيه قادح في اول شرط من شروط الصحه وهو اتصال السند الحديث المعلق مش متصل السند يبقى ده المفترض ان انا اقول ضعيف اقول لك لا لان الاسناد معروف الاسناد معروف ونحن نعلم أن البخاري هو الذي حذف الإسناد عمدا يبقى أنت علشان تعرف الإسناد ده أصلا ضعيف ولا مش ضعيف ما تجيش تقول لي محذوف منه واسطة لأن احنا عارفين الواسطة يعني حديث مثلا حديث نرجع للوحة اهو الحديث ده هو الحديث آه، اللي هو حديث جريج اللي هو بيقال الليث حدثنا جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة البخاري في في حديث عفوا حديث ال- ال- ال- الخشبة الخشبة حديث صاحب الخشبة يعني البخاري قال في كتاب البيوع حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث فموصوله عند البخاري وهنا في الحديث برضو الجريد آه، ال- الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في كتاب المستخرج وصل هذا الحديث عن علي عن عاصم بن علي شيخ البخاري برضه قال من طريق عاصم بن علي قال حدثنا الليث يبقى كل معلقات البخاري موصولة خارج البخاري ولذلك كتاب تغليق التعليق للحافظ بن حجر قصد به أن يرد على هذه الفرية أي حد يتصور أن عشان الإسناد محذوف مش موجود يبقى ضعيف لا وصل كل هذه المعلقات بالأسانيد كتاب تغليق التعليق منشور الكتاب ده في خمسة مجلدات الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه هفترض هفترض ان فعلا الواسطة مش موجودة يبقى البخاري في أحاديث ضعيفة أقول لك نرجع لعنوان الكتاب عنوان الكتاب بيقول إيه الجامع الصحيح المسند المسند يبقى كل حديث لو انت عايز تحاكم البخاري ها تحاكمه في الاحاديث المسندة فقط اوعى تحاكمه في الاحاديث المعلقة لان الحديث المعلق ليس من شرط الكتاب لان هو اشترط وقال لك ايه المسند يبقى ما يسأل البخاري عنه ونقعد نناقشه فيه ما أورده بإسناده المتصل أما ما لم يورده بإسناد المتصل فليس من موضوع الكتاب عشان كده أنا قلت قبل كده وأذكر لما يكون البخاري روى الحديث بص فوق في اللوحة هنا حديث اللي احنا بنشرحه وقال عباس العنبري لو انت حبيت تخرج الرواية دي من صحيح البخاري اوعى تقول رواه البخاري وتسكت بل لابد أن تقول رواه البخاري معلقا يبقى الأحاديث المعلقة لازم توصفها وانت بتخرج لأن عند العلماء لو قلت رواه البخاري وسكت يعني رواه البخاري مسندا في حين أنه رواه معلقا فالعلماء يقولوا لك أنت غلطان في التخريج لأن المعلقات بتاع البخاري مش هي صحيح البخاري صحيح البخاري الأحاديث المسندة اللي قال فيها حدثني فلان عن فلان عن فلان موصولة من أول البخاري إلى منتهى الإسناد إنما المعلقات ليست من شرط البخاري فلو فرضنا إن في إس- حديث معلق ضعيف الإسناد فعلا فما يجيش واحد يقول البخاري في أحاديث ضعيفة ليه لأن المعلقات ليست من شرط الإيه ليست من شرط البخاري آه، انا بعتذر الحقيقه لان الماده انا عارف انها يابسه شويه بس انا بحاول بقدر المستطاع ان انا ايه اخففها شويه وانا يعني عذري او الذي اغراني يعني آه، بهذا آه، ما لمسته والحمد لله تبارك وتعالى من اقبال ومن فهم لهذا العلم الجليل وزي ما قلت لك كل ما تنتبه معايا الدنيا هتفتح معاك وبعدين انت لو فاتك مني ثلاث دقايق ممكن تلاقي كلامي مش مفهوم لأن كلامي متركب على بعضه فيما يتعلق بعلم الأصول ها علم أصول الحديث أو لو تكلمنا مثلا في علم أصول الفقه زي ما إن شاء الله سنو... برضو نذكر بعض القواعد لما نيجي على المتن ونحاول إن إحنا آه، نفسر بعض ال- المتون المتنافرة اللي شكلها بيعارض بعضها يعني لما نحب نجمع بينها هنحاول بقدر المستطاع إن إحنا برضو نبسط المسألة ونيسرها إن شاء الله تعالى نرجع بقى للكلام على متن الحديث آه، ذكرت في المرة الماضية آه، أنني آه، حاولت أن أذكر آه، بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها اغتنام العمر آه، وتكثير الحسنات بقدر المستطاع وحاولت أن أرتب يعني هذه الإيه الأحاديث على بعض أبواب الفقه عشان تكون أيسر في الحفظ وفي التذكر فكنت ذكرت في المرة الماضية شيئا من عن الصلاة وعن أهمية الصلاة وكيف تكثر من الحسنات بالعمل القليل وسنذكر اليوم إن شاء الله بعض النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي فيها اغتنام العمر زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت وأذكر برضو لمن لم يسمع وليتذكر الناسي عشان يبقى كلامنا موصول أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا دارجا يقول له يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله ما أحب العمل إلى الله ليه لأن إذا حصل تزاحم في الأعمال الفاضلة تختار العمل اللي يديك حسنات أكتر وبعدين قد الإنسان يقدر على عمل من البر ولا يقدر على عمل آخر يعني مثلا الصيام آه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثلا قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خندقا فده أجر عظيم جدا يوم واحد يباعد بينك وبين النار سبعين خندقا ده يغري كثيرين بالصيام طب في واحد ضعيف نحيف جلد على عظم ما يعرفش يصوم إذا صام يقوموه للصلاة على عكازين مثلا ده, ده لازم يفاضل بقى ده لابد أن يفاضل لما يصوم هيعمل إيه ممكن يفضل نايم طول النهار لا عارف يصلي ولا عارف يقرأ قرآن ولا عارف يعمل حسنات طب ما ده, ما ده كله أعمال كثيرة فاضلة في مقابل عمل فاضل لا في الحالة اللي زي دي أقول لك اترك الصيام واعمل الأكثر والصحابة كانوا بيعملوا كده وقد طبق هذا أحد الصحابة الكبار من الطبقة الأولى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد روى آه هذا الإسناد آه الطبراني في المعجمه الكبير بإسناد صحيح أن عبد الله بن مسعود ما كان يصوم إلا لماما لماما فين وفين على ما يصوم ليه قال إني أضعف عن الصيام والصلاة وقراءة القرآن أحب إلي أشوف ده رجل بقى رباه النبي عليه الصلاة والسلام الأعمار قصيرة قليلة عايز يستثمر أكبر قدر من الحسنات فيشوف أنا أحط الصيام في مقابل الصلاة وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومساعدة الملهوف مثلا أو الجري على الولاد قوت الولاد والعمل اللي الواحد بيعمله عشان يطعم هذه الأفواه الجائعة لما أحط ثلاث أربع خمس أعمال دول في مقابل الصيام لا أهل الفقه وأهل النظر لا يضيعون كل هذا من أجل الصيام الصيام خير صحيح بس كل واحدة من دي قد تضاهي الصيام وقد تغلب على الصيام كمان زي الصلاة يعني شوف الرسول عليه السلام بيقول ايه كما في حديث ابي ذر الذي رواه مسلم في صحيحه قال عليه الصلاه والسلام يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة السلامة اللي هي المفاصل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في, في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا 360 مفصل في جسم البني آدم ينبغي أن تبذل صدقة كل يوم عن كل مفصل من دول تخيل بقى لو مفصل وقف حياتك يبقى شكلها ايه يعني الأصابع دي كلها مفاصل اهو تخيل بقى هذا الإصبع مثلا أو هذا الإصبع أو ذاك بقى كده حاجة واحدة كده أو المفاصل كلها وقفت كده حياتك تقف أو هذا المفصل يقف أو المفصل ده يقف أي حاجة من دي فحتى تشكر الله تبارك وتعالى إنك أنت لما بتصحى من النوم بتحرك إيديك ورجليك الحمد لله يبقى لازم فيه لازم تدفع تدفع صدقة في إنسان بينام يقوم مشلول ما يتحركش أنت كونك تقوم وتتحرك دي عبارة عن ملايين الجنيهات مختزلة في هذه الصحة لو أي عضو من هذه الأعضاء أصابه عطب وأنت من أصحاب الملايين ستبذل هذه الملايين لترجع هذا العصب أو ترجع هذا المفصل مرة أخرى طب 360 مفصلا في الجسم مطلوب تبذل صدقة شوف الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك إيه حاجة بسيطة خالص بس عايزة واحد يقظ منتبه مش مغفل ناسي الدنيا خالص وناسي ناسي الذكر يعني والكلام ده ومشغول بالدنيا شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه بقى بيقول كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وهتقعد تعد شوف آخر الحديث الجميل ده هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في إيه ويجزيك عن كل ذلك لو أنت بقى لا سباح ولا حمد ولا هللت ولا كبرت ولا أمرت بمعروف ولا نهيت عن منكر يكفيك عن كل ذلك يجزيك عن كل ذلك ركعتان أو ركعتا الضحى يعني الواحد لو صلى ركعتي الضحى يجزيه عن كل ذلك طيب صلاة الضحى تبتديها امتى ونهايتها امتى صلاة الضحى تبدأ بعد شروق الشمس بنحو ثلث الساعة على ما الشمس ايه ترتفع بقدر رمح في السماء وكده ترسل بقى أشعتها وتبان كده تلت ساعة مثلا في الحدود دي يعني تبتدي صلاة الايه صلاة الضحى من ركعتين لثمان ركعات إلى قبل الظهر بنحو ساعة إلا ربع أو نصف ساعة قبل الزوال ليه؟ لأن الصلاة في هذا الوقت ممنوعة لحد ما يؤذن الظهر يبقى عندك من الساعة من بعد الشروق من تلت ساعة إلى نصف ساعة إلى قبل صلاة الظهر من ساعة إلى ربع إلى نصف الساعة آه فيه صلاة بعض العلماء قال إنها صلاة الضحى وقال آخرون لا ليست هي الضحى إنما هي صلاة مخصوصة اسمها صلاة الأوابين صلاة الأوابين حديثها أيضا رواه الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال الفصيل اللي هو ابن الناقة الذي فصل عنها يعني ايه ما عادش بيرضع لبن ها زي البني ادم كده ربنا عز وجل قال وحمله وفصاله أي عن ثدي أمه ثلاثون شهرا يبقى الولد لما يفصل اسمه فصيل لأنه فصل ال ال ال ال ال القعود الصغير والجمل الصغير يعني اللي كان بيرضع لبن وبعدين فصل عن أمه ده اسمه إيه؟ اسمه فصيل جمعه فصال الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ صلاة الأوابين يعني متى موعدها؟ قال لك حين ترمض الفصال ترمض دي مأخوذة من الرمضاء وهي شدة الحر الصحراء دي اللي هي عبارة عن رمل لما الشمس ترسل أشعتها القوية إلى الأرض بتبقى الأرض كأنها كتلة من اللهب يعني ما فيش حد يقدر يحط إيده على الرمل في هذا الوقت البعير الصغير ده اللي لسه مفصول عن امه الخف بتاعه طري مش زي ابوه الجمل الكبير خفه مات خفه مات من كتر ما ايه ما ماشي عليه وتحمل عليه ويفضل ماشي عليه الخف ده مات انما الفصيل الصغير ده الخف بتاعه لسه حي فيقوم لما يمشي على الرمل السخن ما يستحملش يقوم يقعد يتنطط وهو بيمشي ما يعرفش يمشي زي ابوه كده ابوه بقى ايه متمكن يمشي كده ايه واخد راحته في المشي ما بيتكويش ليه مات الخوف من اسفل انما الفصيل ده لسه فمش عارف يقف على الرمل السخ فيقعد يتنطط يتنطط وهو ايه وهو بيمشي طيب الشمس بقى لما بتسخن الرمل لدرجة ان الفصيل ده ما يعرفش يمشي بثبات على الرمل بل يقعد يقفز كده على الرمل بيكون في حدود الساعة كام مثلا هنقول مثلا في حدود الساعة تسعة عشرة من تسعة لعشرة أهي دي صلاة الأوابين في الوقت ده طيب ليه لماذا سميت صلاة الأوابين والوقت ده ليه هو فاضل قال لك لأنه في هذا الوقت يكون أغلب الناس منشغلين بالمعاش كل الناس في الشغل فقل من يثبت لله عبادة في هذا الوقت يبقى أنا ممكن أصلي بقى صلاة الضحى إذا استطعت وقدرت في مثل هذا الوقت علشان إذا كانت هي صلاة الأوابين هتبقى إذا كان الضحى هي الأوابين على قول بعض العلماء هتكون بقى في وقت فاضل وإذا ما كانتش هي الضحى يبقى أنا برضو أدركت إيه وقتا فاضلا على قول أيضا بعض أهل العلم فشوف يعني كل مفصل من المفاصل مطلوب تسبيحة مطلوب صدقة تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تعمل 360 تسبيحة 360 تهليلة أديت ما عليك طب ما عملش الكلام ده يبقى ركعتان من الضحى تجزئان عن كل ذلك ما ده اختصار اهو للعمر اهو يبقى الانسان اليقظ الانسان المنتبه ده هو اللي يستفيد بالمسألة دي آه كذلك مثلا قراءة القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله المرة اللي فاتت قلت لكم برضو عنوان وسبته لحد ما يجي موضعه علشان أشرحه لكم السؤال لو أن رجلا قرأ القرآن من أول الفاتحة إلى سورة الناس قرأ ال 114 سورة دول وهي ال ال ال ال ال ال 114 سورة دول فيها 6600 وكسر يبقى من قرأ القرآن ما بين الدفتين يستوي مع من قرأ القرآن من قرأ قل واحد ثلاث مرات لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله طب ما في حديث تاني انت ممكن يعمل لك إشكال في ذهنك وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود وغيره اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوته لا أقول لكم ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فأنت لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم أدي 190 حسنة لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره هتطلع بألوف من الحسنات لو قرأت قل هو الله أحد بقدر الحروف كل حرف هتاخد لك حسنة يبقى استوى الطرفان لا طبعا ما استوى يعني. اللي قرأ القرآن من أوله إلى آخره أفضل ممن قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات طب كده فسر لنا اللغز ده بقى إزاي بقى من قرأ القرآن من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله مع أنه لا يستوي مع من قرأ القرآن كله فعلا أدي كمان مثالين عشان لما أشرح الدنيا تبان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما عند الترمذي من حديث أنس من حديث أنس ابن مالك وحسنه قال عليه الصلاة والسلام من صلى الغداة في جماعة صلى إيه صلاة الفجر يعني في جماعة ثم جلس يذكر الله تبارك وتعالى حتى تشرق الشمس فصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين طب واحد قعد بعد صلاة الصبح وعمل المسألة دي خد أجر حجة هل يستوي هذا مع رجل أنفق الألوف من الأموال وذهب إلى المشاعر هناك وغاب خمس أيام يحج الشمس بقى والبتاع والزحام والطواف والرجم والبتاع والكلام ده وبعدين رجع يستوي هذا الذي جلس وصلى ركعتين القصة دي كلها ما خدتش منه ساعة زمن مع رجل أنفق هذه الألوف المؤلفة من الأموال سواء كان في حج أو عمرة والحج طبعا أعظم وأكثر مشقة على الإنسان وقضى خمس أيام مش ساعة دول ممكن يستووا ما هو ده راح خد أجر حجة لما راح وأنفق وده اللي قاعد صلى ركعتين خد أجر حجة وعمرة كمان تامتين يعني مش ناقص منهم حاجة تامتين تامتين يستوي الاثنين الحديث بيقول اه يستوي بيقول له اجر حجه وعمره ما ان انت شايف بهذا العرض الذي يعرضه عليه ان لا ما استووش مع بعض طيب ناخد كمان مثال ثالث واخير يعني قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكانما صام الدهر كله طيب يعني صام 36 يوم هل يستوي هذا مع رجل صام الدهر كله ما عدا يومي العيد ما صيام الدهر على رأي كثير من أهل العلم جائز أن يصوم السنة كلها وطبعا لأنه صام لأنه أفطر يومي العيد يبقى ما صامش الدهر كله لم يتحقق فيه أنه صام الدهر كله أو السنة كاملة طالما فطر يومين فرجل السنة لو هي 365 يوم أو أكثر يعني شيل يومين 360 يوم رجل صام آه 360 يوما يستوي مع رجل صام 36 يوما الرسول عليه الصلاة بيقول إيه فكأنما صام الإيه الدهر كله طبعا واضح إن لا ما يستووش إيه بقى حل اللغز ده حل اللغز ده في حاجة أهل العلم يصفونها بكلمتين يقول لك الجزاء والإجزاء احفظ بقى الكلمتين دول الجزاء والإجزاء قال لك الإجزاء ده أي القيام بالعمل يسقطه عنك أجزأك فعلك طيب لو أن رجلا وقف في الصلاة هو اللي عمله قال الله أكبر وبعدين قرأ الفاتحة ولا حرف واخد باله من القراءة مش فاكر أي حاجة هو لسانه بيتحرك لكن قلبه بعيد تمام البعد وبعدين زي الحركات الرياضية نزل وطلع وركع وسجد فقط وبعدين قام مسلم ده بقى أجزأته صلاته ولا هي باطلة فيلزمه الإعادة لا أجزأته صلاته طالما توضأ استقبل القبلة أتى بالأركان والشرائط ها الواجبات أجزأته صلاته أجزأته بمعنى إيه أي لا يلزمه أن يعيد العمل يبقى نقول له إيه أجزأتك صلاتك طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش هذا الصنف من الناس نلزمه بإعادة اليوم لا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تكلم عن الإجزاء إنما تكلم عن الجزاء الرجل اللي وقف يصلي ما خدش باله من صلاته بالكلية نقول أجزأته صلاته ولكن ليس له جزاء ها يبقى الإجزاء متعلق بالعمل والجزاء متعلق بثواب العمل خلاص نيجي بقى على قل هو الله أحد تساوي ثلث ثلاث مرات تساوي القرآن كله ده في باب الجزاء ولا الإجزاء لا ده في باب الجزاء اللي هو الثواب ها مش الإجزاء يعني لو واحد قرأ كل واحد ثلاث مرات يجزئه ذلك عن قراءة المصحف كله لا لا يجزئه هو في الآخر اسمه قرأ سورة واحدة ثلاث مرات لكن ما فيش حد يقول اللي قرأ قل هو الله واحد كأنما قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وانت ماشي لحد آخر مصحف لا يبقى الرجل الذي قرأ القرآن من أوله إلى آخره أجزأه ذلك أما الذي قرأ قل هو الله ثلاث مرات فده داخل في باب الجزاء وليس في باب الإجزاء كده اتحلت المشكلة ويبقى ما فيش ليس هناك تنافر بين الايه تنافر بين النصوص لان انا بقول الكلام ده ليه لان بعض الذين لم يدرسوا اصول العلماء يجي على الاحاديث يقول لك ده بيعارض ده يبقى ده مش عاجبني ده يروح وده يفضل او الاثنين يسقطوا وما اسهل ان يقول الجاهل كذب او ان هذا لا وجه له او ان ده ملوش معنى ما اسهل ان يقول الانسان ذلك وما اصعب ان يجد آه يعني آه اصلا يوفق به بين حديثين بين معنى في حديث ومعنى في حديث اخر وده باب عظيم كبير في اصول الفقه اسمه باب التعارض والترجيح النصوص المتعارضه ديت التي ظاهرها التعارض هل يا ترى متعارضه صد رد كده ولا ممكن اجمع بينها وبين أخ... النصوص الأخرى بوجه من وجوه الجمع المعتبرة بنص ثالث مثلا أو بمعرفة سبب هذا النص لماذا قيل أهذا محمول على الخصوص لصاحبه بس ده ولا محمول على عموم الأمة كل دي حاجات العلماء في باب التعارض والترجيح ده ذكروا مئة وجه من وجوه الجمع مئة وجه وواحد عشان ابقى ايه يعني جبتها بالظبط مئة وجه وواحد اذا الاصل الوجه الاول ما نفعش في التوفيق بين النصين يبقى الثاني ما كانش الثاني يبقى الثالث الرابع المية المية وواحد فقل لي بالله عليك هل هناك نصان صحيحان لا يلتقيان من مئة وجه واحد طبعا هذا مستحيل لازم يكون في نص غلط في نص وهم او كذب او خطأ لكن يستحيل يكون نصان صحيحان عند أهل العلم ويتعارضان من مئة وجه وواحد احنا ما شفناش دي خالص ما رأيناها حتى الآن فيبقى إذا احنا وفقنا ما بين بقى الايه ما بين الجزاء وما بين الإجزاء تمام يبقى كده ايه الدنيا ايه اتظبطت معانا ناخد مثلا في الذكر ما احنا عمالين عايزين نستثمر اعمارنا ونشوف الاعمال اللي تدينا الثواب الاكثر والثواب الاربح في صحيح مسلم من حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ام المؤمنين انها جلست تذكر الله تبارك وتعالى بعد صلاة الصبح فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج من عندها وهي جالسة تذكر الله تبارك وتعالى وبعدين رجع إليها وقد تعالى النهار فلما رجع لقاها لسه إيه جالسة في مكانها وبتذكر الله تبارك وتعالى فسألها يعني أأنت على هذه الجلسة وهذه القعدة منذ خرجت وقاعدة تذكري الله منذ خرجت فقالت أجل يا رسول الله فقال لها عليه الصلاة والسلام لقد قلت بعدك كلمة تزن كل ما قلت يعني شوف قاعدة من بعد صلاة الصبح حتى تعالى النهار ادي ساعتين مثلا وادي ثلاث ساعات تذكر الله تبارك وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها أنا لما خرجت قلت كلمة واحدة بعدك تزن كل ما قلت أنت طب ده احنا في أمس الحاجة لمعرفة هذه الكلمة عشان برضو ايه تغنينا عن كثير من هذا الوقت لأن ممكن الكلمة دي أفضل أقولها على مدار الثلاث ساعات يعني إذا كان مثلا جويرية رضي الله عنها ذكرت الله عز وجل مثلا في في المدة دي ألف مرة يبقى الجملة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قالها هتبقى تساوي ألف مرة وزيادة ده في المرة الواحدة فلو أنت قلتها مرتين هتجيب ألفين مرة وزيادة فتصور بقى لو أنت قاعد ثلاث ساعات تقول الجملة دي ما ده تكسير العمر أهو تكسير العمر وطبعا لا أحد على الإطلاق يعلم ما يحب الله عز وجل ويرضى عنه من الكلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده أنا بقول لك لا تترك الأذكار النبوية ساعات واحد كده يعجبه دعاء الصالحين يوم يقعد يلم دعاء الصالحين من الكتب ويقعد يقوله طب أنا عايز أسأل سؤال يعني هو الصالح ده برغم أن الدعاء جميل يعني لكن من أدراك أن هذا الكلام هو أحب الكلام إلى الله طالما ان احنا بنقول في اول الكلام عايزين احب مش عايزين حبيب طالما المسألة مسألة استثمار عمر لا الاحب انا اقدمه على الحبيب لان الاحب اعلى فطالما المسألة كذلك لو واحد قال مثلا ايه آه يا رب نجحني ده كلام جميل حلو لكن ممكن يبقى فيه جملة تغني عن هذا المعنى بس في كلام النبي عليه الصلاة والسلام فلو أنت قلتها ضمنت مئة بالمئة أن هذا الكلام حبيب إلى الله أو هو أحب الكلام إلى الله لأن اللي قاله مين الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتخير من الكلام إلا ما هو الأحب إلى الله عز وجل يبقى أنت ضمنت بإنك أنت لا تخرج عن الأذكار النبوية أنك لم تقل إلا أحب الكلام إلى الله تعالى لأنه إيه مذكور على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبقى الكلمة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قالها لجويرية بنت الحارث قال لها إن ده أفضل لو وزنت بكل الكلام اللي أنت قلتيه لو وزنتهن هي إيه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ما ثبتش ذرة في هذا الكون السطر ده لم يترك ذرة في هذا الكون اقعد انت سبح هتسبح عدد رمال البحار لا طبعا مش هتسبح عدد رمال البحار هتسد هتسبح عدد كواكب السماء لا شوف الرسول عليه السلام اشرح لك الذكر ده عشان اعرفك جمال الذكر سبحان الله وبحمده أي أقول سبحان الله وبحمده بالعدد الآتي بالعدد الآتي أنا هخرج أقول حديث كده وهرجع تاني فيه برضو استثمار مثل يعني كثير من الثواب بكلمة واحدة وهذا الحديث رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى في كتاب العلم بسند صحيح أن رجلا أتى زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه فسأله عن مسألة فقال له زيد عليك بأبي هريرة فسأله الرجل لما فحكى له الحكاية الآتية قال بينما أنا وأبو هريرة ورجل ثالث كنا جلوسا في المسجد قعدنا مع بعض فقلنا ليدعو كل واحد ويؤمن الآخران هم ثلاثة واحد يدعو والاثنين يأمنوا والتاني يدعو والاثنين يأمنوا والتالت يدعو ايه والاثنين يأمنوا فبدأ زيد بن ثابت ودعا ما شاء الله أن يدعو وهم الاثنين يقولوا ايه آمين الصحابي الثاني دعا ما شاء الله أن يدعو والاثنين يأمنوا ايه على دعائه جاء الدور على أبي هريرة رضي الله عنه فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم فسكتوا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه عودوا إلى ما كنتم فيه أنتوا كنتوا بتعملوا إيه قالوا يا رسول الله إحنا اتفقنا واحد يدعو والاثنين يأمنوا قال طب خلاص إيه ادعوا وأنا أؤمن معكم فأبو هريرة اختصر الموضوع قال اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي شوف بقى كل واحد بيدعي بقى له قد إيه ها وأسألك علما لا ينسى فزود ديت يبقى بكلمة أسألك ما سألك صاحباي يبقى هي يعني أغناه عن إن يقعد ربع ساعة يدعي لكنه زاد قال وأسألك علما لا ينسى فقال زيد والآخر يا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا ينسى فقال عليه الصلاة والسلام سبقكما بها هذا الغلام الدوسي فصار حفظ حفظ العلم من خصائص أبي هريرة جماعة الغلمان الصبيان اللي عمالين يسبوا أبا هريرة ها نحن نقذف بهذه النصوص في وجوه هؤلاء هذا مما تفرد به أبو هريرة والإسناد صحيح كالمسمار في الساج وصححه أئمة الحديث الذين عليهم المعول وطبعا في أحاديث أخرى في حق أبي هريرة تدل على اختصاصه بذلك في الصحيحين وغيرهما آه طيب في دعاء زي كده انت ممكن تدعوه لو الدنيا زحمة عليك مش ومش او مش حافظ ادعية كتير اه في دعاء علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اسالك من كل خير سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واستعيذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم دي ثابت حاجة كل خير سأله النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين لو انت حبيت تجيبه هتلاقيه دفاتر وكل شر استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ستجدوه كذلك اهو كلمتين اهو جملتين لخصوا لك كل الاذكار يبقى انت لو حصل عندك زحمه ومشغول وما انتش فاضي لا تخلي المسألة بإن بأن تدعو الدعاء الجامع اختار الدعاء الجامع زي الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله وعلمه جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وعلمه الأمة أيضا قال سبحان الله وبحمده عدد خلقي يعني كأنني أقول إنني أسبح الله عز وجل كم التسبيح الذي أنويه أنا عدد خلقه انت تعرف خلق ربنا كم من الانس والجن والطير والحشرات والهوام والكواكب والبحار والرمال والجبال هذا كلها مخلوقات لله عز وجل كانما قلت انا اسبح الله بعدد ما خلق ودي مساله غير مطاقه ولا مستطاعه انت جبتها بكلمه لما تبعت الرسول صلى الله عليه واله وسلم عدد خلق ورضا نفسه حد يعرف يوزن رضا الله عز وجل ورضا نفسه وزنة عرشه تعرف العرش ده ايه قال صلى الله عليه وسلم السماوات السبع والأرضون السبع بجانب العرش كحلقة في فلاة فلاة يعني في صحراء الصحراء دي التي لا منتهى لآخرها السماوات السبع والأرضون السبع بجانب العرش كحلقة ها حلقة في فلاة شاسعة الأطراف يبقى العرش ده إيه بقى الذي امتدح الله عز وجل نفسه بأنه استوى عليه الرحمن على العرش استوى على وارتفع تبارك وتعالى معلش أنا هخرج خارجة كده وارجع تاني بس عشان أبين لك عظمة الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات سعد بن معاذ قال اهتز العرش لموت سعد العرش اللي أنا لسه بوصفه لك أهو والذي لا يعلم كنهه إلا الله تبارك وتعالى من العظمة والجلال هذا العرش العظيم يهتز لموت عبد يمشي على الأرض بقدميه كم وزن هذا العبد لما العرش الرحمن يهتز لعبد يمشي على الأرض بقدميه فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو وهذا فرد من هذه الأمة المجيدة العظيمة فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول بقى سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته طب مداد الكلمات بقى ايه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي بعض علماء البيان أظهروا هنا بديعة من البدائع قال لك كلمة كلمة كلمة يعني لها جمعان جمع قلة وجمع كثرة جمع القلة كلمات وجمع الكثرة كلم قال لك طالما ال ال ال ال الآية هنا فيها تكثير وأن كلمات الله عز وجل لا تنتهي ها حتى لو أن هذا البحر مد بسبعة أبحر مداد حبر يعني ما نفذت كلمات الله قال كان المقام هنا مقام تكثير لا تقليل فهل قيل ما نفد كلم الله بدل ما نفدت كلمات الله طالما كلمات جمع قلة وكلم جمع كثرة فكان المناسب يحط كلم ده الكلام يعني اللي هم أهل العلماء أهل البيان والبديع والنظر في المعاني دي بإيه بيجيبوه يعني ويجاوبوا عليه كسؤال وجواب قال لك إذا كان البحر وسبعة أبحر لا تفي بكلمات الله فما بالك بكلم الله إذا كان جمع قلة وسبعة أبحر مش مكفية أمال الكلم يبقى إيه فكلام الله لا منتهى له يبقى أنت لما تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته دي كما قال صلى الله عليه وسلم الجملة دي وزنت ما قالتهن جويرية بنت الحارث رضي الله عنه منذ قعدت بعد صلاة البكرة صلاة الغداء يعني إلى أن رجع إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبعا احنا لسه قدامنا برضو كلام برضو في هذا المجال احتمال ناخد الحلقة إن شاء الله القادمة في برضو نفس هذه المعاني وهنختم بإذن الله تعالى الحلقة دي كيف تحافظ على عمرك لأن الناس بيقولوا إيه إن الوصول إلى القمة سهل لكن الصعب هو الاحتفاظ بالقمة مش احنا بنقول كده سهل انك انت تتفوق وتصل لكن عسير انك انت تفضل الاول تفضل فوق ليه سيزاحمك آخرون فأنت إزاي إذا وصلت إلى القمة تفضل على القمة كيف تحافظ على هذا العمر وعلى هذا الجهد الذي بذلته في ثلاث أربع خمس أسباب إذا سلكناها حافظنا على هذه القمة التي وصلنا إليها بعد توفيق الله عز وجل بالأعمال الصالحات ويعني آه، أعتقد يعني فاضل لنا يعني بتاع ربع ساعة ولا حاجة ف ن- لا لا. نص ساعة طيب ماشي بارك الله فيك طيب في اتصالات طيب ماشي خلاص طيب على ما تيجي الاتصالات برضو يبقى احنا برضو ممكن ايه ناخد لنا كلمتين آه، نوفر بيها الايه الحلقة الجاية آه، ناخد برضو ايه حديث آه، للنبي عليه الصلاة والسلام آه، رواه الإمام, الإمام- الإمام الترمذي برضو في مسألة تكسير الإيه؟ مسألة تكسير العمل والاستثمار العمل بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام إيه؟ رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام آه، من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر يقول الله عز فأنزل الله عز وجل تصديق هذا في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشرة اليوم بعشرة يعني هو يصوم في الشهر ثلاث أيام في عشرة أدي بثلاثين يبقى كأن الثلاث أيام هي إيه يجزئ عن الإيه عن الشهر كله ويبقى ثلاث أيام في كل شهر يبقى كأنك صمت الإيه السنة كاملة ده بقى هندخله تحت ايه تحت الجزاء ولا تحت الاجزاء يبقى هندخله تحت الايه الاجزاء لان ده برضو لن يستوي مع من صام الدهر كله مع من صام الدهر كله ومسألة الجزاء هذه متعلقة بالثواب هذه متعلقة بالثواب طيب رجل صام ثلاثة أيام من كل شهر صام الدهر كله طبعا العمل له شرائط ما هو آه، ر- آه، يعني الرجل ممكن يأتي بالعمل في ظاهره ولا يأخذ أجرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ال- إن العبد لا يصلي ي- يدخل في الصلاة يعني فيأخذ نصفها س- ثلثها خمسها سدسها حتى قال عشرها ويقول بعض العلماء إن الرجل ليقف بجانب أخيه في الصف وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض إيه الفرق بين هذا العبد وبين ذاك هما الاثنين توضأوا هما الاثنين استقبلوا القبلة هما الاثنين قرأوا الفاتحة هما الاثنين قرأوا السورة بعد الفاتحة إلى آخره ومع ذلك ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض إيه الفرق بينهم؟ هذا حقق شرطي العمل وهذا أخل يا بواحد يا بالاثنين أو أخل بنسبة ما من الواحد أو الاثنين وطبعا آه، شرطا العمل الصالح مذكوران في قول الله تبارك وتعالى آه، آه، اللي هو شرط العمل الصالح فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد يبقى اتنين اهو لا يشرك بعبادة ربه أحد يبقى الإخلاص تحقيق الإخلاصي لله عز وجل و- فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة يبقى لابد أن يكون مخلصا في العمل لا يشرك مع الله أحدا فيه ولا بد أن يكون متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أشرك في العمل سقط وإذا أخلص في العمل وابتدع سقط ولا يكون العمل مقبولا حتى يكون خالصا وصوابا كما قال آه، أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى طيب آه، الصلاة جاهزة طيب نعم طيب نعم السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل اتفضل ادخل السلام عليكم اسمعه ايوه اي اتفضل ازي حضرتك يا شيخ الله يحفظك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك والله والله اني احبك لله احبك الله جزاك الله خير وأقب- واقبل يديك وراسك والله الله يحفظك العفو واسالك والخير.
ان تدعو الله سبحانه وتعالى لي بالثبات
ثبتني الله واياك الله يحفظك اتفضل في آه، أسئلة؟
لو سمحت يا شيخ عندي بقى يعني بعض الاسئله كده في آه، في احنا بنسمع اليومين دول يعني آه، من بعض ال- يعني في جماعه كده بي آه، بيقدحوا في العلماء يعني امثال حضرتك والشيخ حسان و- والشيخ يعقوب والناس ديت مش عارف اذا كنت حضرتك يعني تسمع عن المساله ديت ولا ف- نعم، نعم.
يعني نرجو من حضرتك يعني ايه انك آه، توجه لهم بعض ال- النصائح
نعم طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ بالنسبه للامام في الصلاه يعني بالنسبه احنا لايه؟
بنسمع ان الامام ده يعني يعني دايما بيكون مسؤول عن المأمومين اه الامام يعني ال... الامام الذي يصلي بالناس نعم آه بيكون مسؤول عن المأمومين وبيكون احنا هل هل الامام مثلا ملوش فضيلة يعني آه، له مثلا يكون له مثلا ثواب اكتر مثلا او يعني آه، ما ما سمعناش ان هو له فضيلة يعني امم لان انا آه، يعني الناس يعني بي- بيحبوا ان انا نصلي بيهم بس انا يعني متخوف من مسألة الامامة دي نعم آه، وبالنسبة للحديث آه، كنت سمعت من آه، بعض الدعاء يعني حديث علموا أولادكم حب نبيكم امم فيعني ما مدى صحة هذا الحديث امم وح- وحديث آخر أن آدم لما أنزل إلى الأرض وأراد أن يتوب دعا الله سبحانه وتعالى ب- بحق محمد يعني آه.
فسأل الله صلى الله عليه آه، فسأل الله سبحانه وتعالى كيف عرفت ذلك فقال إني رأيت آه، يمكن حضرتك تكون سمعت آه يعني مكتوب على ساق العرش وبتاع امم ماشي ماشي طيب ماشي ان شاء الله نعم نعم السلام عليكم ورحمه الله يا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ازيك وبركاته يا شيخ ابو اسحاق الله يحفظك آه، ربنا يبارك في علمك ان شاء الله وفيك يا اخي الكريم آه، كان ليا ثلاث اسئله ساطرحها سريعا الله بس ارفع صوتك الله يكرمك ماشي اما السؤال الاول آه، ايهما افضل بين الاذان والاقامه هل الدعاء ام قراءه القران نعم والسؤال الثاني ما افضل الاعمال التي تصل الى المتوفي السؤال الثالث آه، طرح مشروع الاذان آه، عبر المذياع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس عنقا يوم القيامة فهل تحرم نحرم أهل البلد من هذا الفضل إذا طرح هذا المشروع وماذا علينا أن نفعل نعم.
وليه أخي معاه سؤال نعم بارك الله نعم.
فيك طيب طيب في في أسئلة أخرى نعم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلت الشيخ أبو إسحاق أنا الله يحفظك آه، كنت عايز بس حضرتك سؤال صغير بالنسبه للواحد لما يجي يعمل ياخ- مثلا ايه بيعمل بيعمل- بياخد نيه وبيعمل عمل هل يستلزم ان هو كل ما يجي يعمل عمل دوت يجدد من نيته ولا مم.
بتكفي نيه واحده خد بالك ل- فيما بعد نعم
ش- شكرا طيب ماشي ن- نعم آه نعم طيب ماشي طيب احنا ايه نجاوب اعتقد ال ال ال الاسئله دي هتستهلك الوقت والله اعلم يعني فيما يبدو آه، آه، طبعا هو يعني الاخ اللي بيتكلم آه، ان فيه بعض الناس بيقدح يعني في اهل العلم فاحنا عايزين نقول يا جماعه ليس هناك انسان معصوم من الخطا لكن الميزان الذي عليه علماء السنه هو قياس الحسنات والسيئات وتقرا للامام الذهبي في ترجمه محمد بن نصر المروزي وترجمه وفي وفي غيره ومحمد بن جرير الطبري وغيره ممن اخذ عليهم بعض الاشياء يقول الإمام الذهبي لو قمنا بتبديع ابن نصر ولا ابن خزيمة ما سلم لنا أحد لا هذا ولا ذاك طالما أن الإنسان عقيدته صحيحة دي نمرة واحد منهجه صحيح دي نمرة اتنين أي خطأ في الفروع مغتفر حتى لو كان الخطأ في العقيدة ينبغي أن يناظر هذا الإنسان لاحتمال أولا أن يكون عنده قضية مغلوطة نصححها له لاحتمال أن يكون المعترض هو المخطئ وهذا الرجل عنده علم زائد على هذا المعترض فيستفيده النصيحة تكون في السر لا تكون في العلانية ما أمكن ذلك يعني قبل أن نتكلم على العلن إذا كان هذا الإنسان مخلصا فعلا فإنه لا يشهر بأخيه لأن هذه الأعراض مصونة صانها الشرع حتى أن الشافعي رحمه الله قال لرجل تعمدني بنصحك في انفرادي ولا تلقي النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة وكون الإنسان حريص يعني يكون حريصا على إخوانه هو إحنا يعني من كثرة العلماء الموجودين الآن عمال نهدم في هذا ونهدم في هذا ونهدم في هذا إحنا عندنا قحط عندنا قحط بالنسبة للعلماء الربانيين الذين فتح الله عز وجل قلوب الناس لهم معدودون أنت أنت تستطيع أن تعد هؤلاء فإحنا الآن كرجل فقير عليه ثياب بالية مقطعة من كل حتة الراجل ده مخير ما بين حاجتين يا يخلع هدومه ويرميها ويمشي عريان يا يرقع هدومه فحتى لو افترضنا جدلا إن أنه يؤخذ على بعض أهل العلم شيء وأنا مش عاجبني هذا الشيء هذا الرجل كم نفع الله عز وجل به من عباده سقى الله به بلاده وعباده فيبقى أنا في الحالة اللي زي دي أرقع التوب الخلق المتقطع ده لكن ما ما ما أخلعش التوب وارميه ويمشي المرء عريان لا سيما إذا كان يمكن التواصل وأنا طبعا يعني القضية دي إحنا طبعا عايشين فيها بقالنا سنين طويلة ونسمع السب ب- بآذاننا ونرى الذين يسبوننا بأعيننا وما سببناهم وما رددنا عليهم وليس لأننا سكتنا ليس عندهم عورات وليس عندهم ما يؤخذ عليهم لا عندهم ما يؤخذ عليهم لكن احنا يا اخواننا عندنا عدو متربص عندنا في أم، يعني بنقدم ال ال ال ال ال الأخطر فالأخطر أنا لما يكون عندي إنسان يسلط آه، آه، يعني جام غضبه وجهله ومعاول هدمه على السنة مثلا وإذا صح له ذلك أنا وهو أنا واللي مزعلني ده وبيخاصمني إحنا الاتنين هننزل تحت الرجلين لا أنا أقول بالنسبة لأخي هذا الذي أنا أعترف له بالفضل وإن كان بغى علينا أقول ما قال علي بن أبي طالب في الخوارج الذين كفروه لما سئل أكفروا قال من الكفر فروا لكنهم فتنة لكنهم قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا ثم قال إخواننا بغوا علينا فنحن نتعامل مع إخواننا بهذه الصورة آه إخواننا بغوا علينا ونحن نعلم أن هذا من البغي لكننا لم نسلط ألسنتنا يوما من الأيام عليهم ونقول كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وأقول أيضا كما قال أبو العتاهية إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ونسأل الله عز وجل أن يهدي إخواننا نعم آه، بيسأل بقى الأخ برضو عن الإمام هل هو مسؤول عن عمن خلفه يعني واحد سهى في صلاته هل الإمام يحمل تبعة هذا الساهي وهل الإمام له فضل طبعا أنا عايز أذكر الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التدافع إلى الإمامة ليه لأن الإمامة فيها استشراف وفيها حظ نفس لا سيما إذا كان ال- الواحد مثلا آه، يعني صوته جميل والناس بتحب الصلاة وراه و- وكل ما يدخل كل الناس يقول له صلي بينا والكلام ده فممكن يدخل عليه حظ نفسه في المسألة دي فيقوم يمتنع أنه يدخل أنا أقول له يمتنع إذا يمتنع إذا كان هناك كفء من يصلي أيضا بالناس وخشي هو على نفسه أما إذا كان لا يخشى على نفسه وكل إنسان عالم بنفسه فده موضوع تاني فممكن إذا خشي على نفسه ووجد غيره ممن يعني تنجبر الصلاة بإمامته فالأفضل له أن يتأخر لكن لا يتأخر إذا كان يعلم أنه لا يوجد في كل الحضور كأن يكونوا ما- ناس أميين مثلا أو ناس جهلة لا يحسنون قراءة القرآن وهو الذي يحسن قراءة القرآن فيهم فهذا إذا تأخر وتقدم رجل آخر يلحن لحنا جليا في القراءة فهذا المتأخر آثم هذا المتأخر آثم لكن هل الإمام يحمل بقى مشاكل المأمومين خلفه لا لا تزر وازرة وزر أخرى لكن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصاب أي الإمام فله ولكم وإن أخطأ فعليه و- ولكم فكلمة عليه هنا مش المقصود ان هو بيحمل تبعة الذي قصر في الصلاة لا لكن المقصود ان لو ان رجلا سهى في الصلاة مثلا طيب هو لما حضر صلاة الجماعة هياخد من 25 درجة لحد أي درجة خمس درجات ست درجات سبع درجات فكأن صلاة الثواب الذي حصله هذا المأموم بصلاة الجماعة خلف هذا الإمام يجبر هذا السهو بخلاف ما لو صلى وحده وسهى يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة ال- ال- ال- الجماعة الرجل في الجماعة تعدل صلاة الفذ بخمس وعشرين في حديث الصحابة جميعا وفي حديث ابن عمر وحده تعدل سبعا وعشرين فلو صلى وحده هياخد درجة مثلا لو سهى الدرجة دي بتقل بخلاف ما لو صلى جماعة جايز ياخد 15 درجة فلو بسبب السهو قل ال 15 دول قال له 10 يبقى طلع بحاجة فكأن الثواب ثواب الجماعة يجبر سهو الساهي هو ده المقصود بالحديث وليس معناه أن الإمام يتحمل خطأ من خلفه وإلا لانسد باب الإمامة وعندنا النص النص القرآني الواضح لا تزر وازرة وزر أخرى نعم آه، أما ال- الأخ بيسأل بقى عن حديثين الحديث الأول هو علموا أولادك حب الصحابة هذا لا أعلم له أصلا بهذا اللفظ وحديث توسل آدم برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديث باطل لا يصح إنه رأى آه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على ساق العرش فيعني سأل بحق النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر الله له وذكر أن هذا من الكلمات التي قالها آدم آه، عليه السلام فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فيقول إن من الكلمات أنه رأى آه، اسم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا على ساق العرش وهذا لا يصح من جهة الإسناد وهو كما قلت لكم هو إسناد باطل آه، بيسأل برضو الأخ سائل يقول أيهما أفضل بين الأذان والإقامة الدعاء أو قراءة القرآن طبعا الدعاء فيه نص الدعاء فيه نص ولا بأس أن تجمع بين الحسنين إذا كان ما بين الأذان وبالإقامة فترة طويلة يعني ساعات بيكون آه، ربع ساعة وأحيانا بعض المساجد قد تؤخر إلى النصف الساعة فلا بأس أن يجمع بين الحسنين بين الدعاء وبين القراءة القرآن آه، بيقول برضو الأعمال التي تصل إلى المتوفى الأعمال التي تصل إلى المتوفى الصدقة والدعاء دعاء الولد دعاء الولد أما قراءة القرآن فلا تصل إلى الميت على الصحيح يعني أن بعض الناس يقرأ الفاتحة الفاتحة على أموات المسلمين أنا يا أخوانا عايز أقول حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام كم دفن من الموتى دفن الم- مئات الموتى الصحابة كم دفنوا من الموتى دفنوا ألوف الموتى فلو تصورنا أن قراءة الفاتحة تصل إلى الميت وينتفع بها الميت لما أغفل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أبدا لأن ده شيء يصل إلى الميت أما والماء وال- والحدث له مقتضى ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قدرته على فعل هذا المقتضى ففعله بدعة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت عملا يقربكم من الله يقربكم من الجنة يباعدكم من النار إلا أمرتكم به فنحن علمنا بهذا النص وأشباه هذا النص من الس- من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك ذرة من الخير أو ما ترك سبيلا إلى خير إلا دل الناس عليه فيبقى الرسول عليه الصلاة والسلام دفن مئات الموتى ولم يقل مرة الفاتحة ولم يقرأ الفاتحة مرة واحدة والصحابة كلهم تتابعوا على دفن موتاهم وهم بالألوف المؤلفة ويتواترون على ترك ذلك بالكلية كيف يكون هذا مشروعا طيب القرآن لو أن رجلا أحب أن يستثمر كلام الله جل ثناؤه في آه، نفع الميت يعمل إيه يفعل كما فعل أصحاب الغار أصحاب الغار أنتوا عارفين قصة أصحاب الغار إحنا شرحناها هنا في عدة حلقات كل واحد توسل إلى الله عز وجل بصالح عمله آه، يقرأ القرآن كعمل صالح وبعدين بعد ما ينتهي من قراءة القرآن كعمل صالح يقول اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان ابن فلان أك... عفوا أكرم نزل- نزله آه، وسع مدخله أبدله دارا خيرا من داره أهلا خيرا من أهله إلى آخر الدعاء اللي أنت عايز تقوله ده كأنك جعلت القرآن شفيعا وبين يدي دعائك توسلت بعملك الصالح حتى يقبل زي ما تكون إيه خدت واحد من أهل الدنيا واسطة يعني لرجل أو رجل شفيع ل- لرجل آخر أنت تريد قضاء شيء عنده يبقى ممكن أنت تنتفع بالقرآن بمثل هذا آه، يقول طبعا بالنسبة لمسألة الإذا- ال- ال- الأذان عبر المذياع طبعا هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن كل مسجد يؤذن لحاله لكن مسألة جمع الناس كلها على أذان واحد أنا سألت الشيخ الألباني رحمة الله عليه لأن لما زرته في آه، ال- ال- الرحلة الأولى سنة 1407 في آه، آه، عمان كان هناك نفس الموضوع فسألت آه، شيخنا الألباني رحمه الله عن مثل هذا فقال هو بدعة عشان كده الصحيح والسنة في هذا أن يؤذن في كل مسجد على حدة آه، طيب السؤال الأخير طبعا هو بيقول يعني لو إن العمل تكرر من الإنسان هل يلزمه في كل مرة أن يجدد النية نقول آه، إذا كان العمل العمل واحدا وإن كان له أفراد متعددة زي صيام رمضان مثلا صيام رمضان هل تكفي نية واحدة في أول الشهر ولا لابد أن تنوي كل ليلة ما احنا عايزين نعرف إيه هي النية النية تثبت بأي شيء يدل عليها يعني لو واحد قال يا جماعة قوموني للسحور ما هي دي نية أو قال يا جماعة أنا مش هتسحر ما هي دي نية برضه مما يدل على أنه إيه؟ على أنه ذاكر كون يقول هتسحر أو مش هتسحر أو يكون في ضميره إن هو يعني ينوي أن يصوم رمضان كله ففي هذه الحالة يجزئه يجزئه أن يقول هذا الكلام الذي ذكرته أو أن ينوي نية واحدة إنما مثلا لو عايز يصلي تحية المسجد يبقى كل ما يدخل المسجد لابد أن يكون في نية أن يكون في نية للركعتين يبقى المسألة إيه؟ يعني الصورة زي كما ذكرت يعني مثلت بها المثال وبذلك المثال ليتضح للمستمع ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم